النهارده اشوف سيدنا رسول الله تعالى انا عايز اقعد بقى مع ابو بكر الصديق اقعد ده اول ما تخطر لك الخاطره تلاقي السرير بتاعك كانه بعجله صار زي سفينه الفضاء خرجت من الجاذبيه واصبحت بجوار ابي بكر من فينا مش مش عايز اشوف ابو بكر من منا لا يرتاح لرؤيه وجه رسول الله واحد مننا لو شاف رؤيه كده يعني شاف زي يقعد يتنطط ويبقى فرحان على مجرد شاف الرسول في رؤيه فلا بقى كده وقولوا وتقول يا رسول الله انا عايز اسمع منك القران ها ها ده انت لما تسمع القران ممن نزل عليه القران ها ها سبحان الله لكم حاجه تضيف في الاخره قال المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه قارئ القرآن اللي يتقوا الله عز وجل يقول اقرأ ورتب اقرأ ورقة اقرأ ورقة اقرأ ورقة حتى يأتي على آخر ما يقرأ لو حفظ القرآن كله كان بيعمل بيه يقدر هنا بقى يلاقي نفسه جنب الحبيب المصطفى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم النزل اللي هو الايه؟ المنزل المكان الفندق زي ما قلنا يبقى الجنة ايه نزل هذا النزل ايه من غفور رحيم دليل على ان العبد في الدنيا مهما يكون صالح له ذنوب ولا ملوش له ذنوب له ذنوب بس ايه يغفرها الغفور سبحانه اكبر الكلام عند الله ايه ان تستعظم ذنبك بجوار عفو الله ده من اكبر الكبائر اوعى تفكر ان ذنبك اعظم من عفو الله لا عفو الله اعظم عفو الله اعظم يا ابا الحسن قال نعم قال له ابو نواس مات ما تيجي تصلي عليه صلي الجنازه قال لا ليه؟ ابو قال كان مجاهر بالمعصيه مش راضي الراجل الامام يصلي عليه يا عم يا شيخ ده مسلم حد يصلي منكم مش هتصلي وده فرض كفايه مش فرض عادي صنعه البعض سقط على الاخرين ابو نواس كان عجيب امير المؤمنين قال له لو شفتك في الدور الثاني فوق ها عند الجواري يعني افصل راسك عن جسدك وكان عايز يتجوز واحده اسمها ام فوق زي ما كانتش موفق في في قصر امير المؤمنين ففجاه امير المؤمنين دخل فوق لابو نواس وشه قال تعالى ماذا تصنع؟ قال له يا امير المؤمنين قد هزني الشوق الى ام فوق فتدحرجت من تحت الى فوق طب ازاي؟ ضد قانون الجاذبيه الراوي جاز اول حسن الله يرضى عليه قال لا ما صليش صلى بعد ما صلى صلاه الجنازه قال ما صلى صلاه الجنازه بيغسلوه ليه ورقه في جيبه طلع الورقه له فيها ايه؟ يا رب ده اخر ما كتب يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم طب الحسن اول كده كده قال يرحم الله على الوقت هو اللي نصلي عليه آه. ليه لا من يحسن الظن بالله من احسن الظن بالله آه. سبحان الله من عنده حسن ظن بالله ربنا ايه هي ان شاء الله هيختم له بخير اللهم اجعلنا من حسن الظن بك يا رب العالمين تعالى سيدي لايه للصوره اللي كنا بنسمعها في الركعه الثانيه مع اخونا الشيخ جبريل كان يقع في صورة الإنسان أو الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا مين الأبرار دول؟ الأبرار جمع بر أو بار والبار هو البار بدينه البار بوالديه البار بولده البار للمسلمين عامة يعني ايه البر؟ مادة البر تجمع الخلق الحسن. تجمع الايه؟ كل خلق كل ذو خلق حسن اسمه ايه؟ بار. بار. ولكن دي صفة من صفات الله عز وجل، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو الإيه؟ هو البر الرحيم. آه. طيب. أبر أبويا وأمي دي معروفة. طب أبر يبني إزاي؟ أعلمه القرآن. وخليه يستقيم على طريق الله، وابعده عن الولاد اللي مش كويسين. اقرر بنتي ازاي؟ اول ما تصل لسن البلوغ احجبها، احط الفلس الظهر لسه البنت الصغيره. ابر زوجتي ازاي؟ احسن اليها واراعي في الايام اللي هي بيجي لها ايام معينه ما بتصليش فيها للعذر الشرعي ها؟ لكل شهر دي أع- اعاملها معامله الاطفال ليه لان بتبقى تركيبتها على بعضها مش مظبوطه طبيعتها كده طبيعتها يعني ربنا خلقها هكذا فاليوم اللي- الايام اللي مراتك ما بتصليش فيها عايزه تديك شهاده هقول لك تعامل معامله الاطفال ودي في صف الستات كويس يعني ليه؟ لان احنا برضه عشان ما يحصلش ايه؟ لان الشيطان خنزب يض- يروح ويخش عارف خنزب ده مين؟ خنزب ده واحد من ابناء ابليس شغلته شغلته يعمل المشاكل بينك وبين مراتك اه ولذلك لنا كان لنا استاذ رحمه الله عليه كان اول ما مراته اللي بقول لك ايه ولا الله هو خنزب اشتغل؟ لا إن أورارك يشربون من كأس كان مزاجها كافورا آه المزاج هنا هو ايه مش المزاج اللي في دماغك لا مزاجها طعمها طعمها ممزوجة ممزوجة بالايه بالكافور وقلنا ان ده مجرد اسم برضه لك يعني إيه كافور ريحته يعني مش اول لا ده, ده اسم بس عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ازاي؟ انا خايف هو ماشي في الملك بتاعه في الجنه ما هو ملك ما هو ملك يقول الله للجنه طوبى لك منزل الملوك يعني كل واحد في الجنه اسمه ماشي ملك ملك سبحان الله ولذلك ايه ام- امسك إيه؟ الملائكه توزع عليك ايه قضيب من زبرجة عصاية كده بدل ما انت بتركز على عصاية فيها شوك وحارسها بالبلد في الدنيا عشان صلاة الصبح والكلاب وانت ماشي ها تضرب و- وتركز عليها لا هناك بقى قضيب شكله ايه بقى سبحان الله قال وماشي يخط بها على الارض كده كل ما يخط يطلع له نهر من عسل مصفى آه، يخط يطلع له نهر من لبن آه، يخط يطلع له عين مش عارف من ايه قال يفجرونها تفجيرا يا سلام ما حد يفجرها هو ماشي كده وبعدين ايه قال تتفجر وما تغرقوش قال يا رسول الله معقولة ماشية كده من غير مجرى من غير حبيب قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حبه ها حاضر ها لا نهر النيل ولا بيرموا فيه حمير ميتة ولا جاموس لا ولا بقايا مصانع مفيش الكلام ده لا غير آسف احنا انهار من خمر انهار من عسل مصفى ها كل ده ايه لنعيم اهل الجنة كل نعيم شوف سبحان الله عينا يشرب بها قلنا الاسبوع اللي فات عينا يشرب بها يعني منها عباد الله وعباد الله اللهم اجعلنا منهم يا رب يفجرونها تفجيرا يوقون بالنفس هذا اول صفه ايه النفس الاول نفس هو ما فرضه الله عليك ليقضوا تفثهم وليوفوا ايه نذورهم هو انت نذر ايه في الحج انك تؤدي مناسك صح يبقى هنا النذر ايه اول حاجه ايه الفرائض التي فرضها الله يبقى لازم الفرائض ليه؟ لأن اللي يقطع عن النار إقامة الفرائض وبعدين اللي يرفعك في الجنة إقامة النوافل يعني اللي يزحزحك عن جهنم إيه؟ الفرائض اللي يقررك ويدخلك ويرفعك فوق بالإيه؟ النوافل سبحان الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قال اللهم اجعلنا منهم يا رب يوفون بالناس يبقى ده أول نذر إيه النذر الثاني؟ اللي انت نظرته على نفسك في الطاعة تقول لو آه، الواد نجح او البنت دخلت مش عارف الهندسة ها يبقى انا هطلب ايه 15 يوم بس انا بوصيك كاخ وانا مخلص ما تبقاش ايه تبحبح قوي اصل المصري تنجري انا تحت الزنقة شهرين صيام خرطين وجاموس لو بقرة وليه تحت الجبل يا سيدنا الشيخ ما ينفعش فرخة من جاموس لفرخة وانت كنت بنجري قوي ساعة ما بت بلاش بلاش توسعها بقى لما تفتح في التنفيذ لا واحد عايز صغير لا عيب خليك راجل ها حملونا بقى الله ده كلام كرم بارك الله طيب يا سيدي يوفون بالنفس ويخافون يوما كان شره مستطيرا المستطير جاية من تطاير الشرر المستطير لا تقال لا تقال الا في الايه في الخطر يقول لك استطار الشر يعني ايه تطاير وبدا ايه والعياذ بالله رب العالمين فالشر بتاع اليوم ده ايه مستطير ليه الله. ده خايف يعني في يوم يقول الله عز وجل يا جبريل ائتني بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يجيبوها ازاي قال يجروها سبعون لها سبعون ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك لها حفيف وفحيح كفحيح الأفاعي شو الصوت بتاع الجهنم ولا يعني هيكون صوتها ايه والعياذ بالله اول ما العباد يلاقوها جاي عليهم الصالح والصالح والتقي والولي وكله يهرب من ارض المحشر عشانها يلاقي الملائكه موقوفه للمكان لان ربنا قال ونزل الملائكه تنزيلا انهم حاوصين ايه؟ اهل المحشر والارض ارض المحشر لا فيها حفره تستخبى فيها ولا فيها كلب تستخبى وراها طبعا ايه؟ فالصفا لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا انتم اللي احنا بنقول الدار الاخره ما فيهاش كلام من عندنا ازاي؟ كله من كتاب الله ما نقدرش نقول كده ولا كده من السنه الصحيحه سبحان الله ده يرجعوا يروحوا فين؟ سبحان الله روح الملائكه تدين الايه؟ الزمامات بتاعتها موقفينها تروح نفره نفره ثانيه والعياذ بالله تاخد منها اعناق اه والعياذ بالله رب العالمين فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح الا ويجلس على ركبتيه عارف يقول لك ركبه ثابت يقول لك قلبه وقع في رجليه ولا صب في رجليه فهو يرى وقع على الارض ترى كل امه جاثيه في سوره قوامين اسمها سوره ايه؟ الجاد جاي من ايه؟ جاث الانسان على ركبتيه وقع كله على الارض الوصال قوي يرفع كده ينظر من طرف خفي يشوف هي جايه ولا وقفت فلما يطمئن ان الملائكه مسكوا الازمه بتاعتها يروح مبلغ اللي وراه يقول خلاص رجعت يا جماعه قوم ارفع راسك يا حبرش ليها زفره ثالثه الزفره الثالثه رفعت يروح سيدنا موسى اخذ بقرائب العرش والخليل ابراهيم ينسى ابراهيم اسماعيل وينسى موسى هارون وينسى عيسى مريم وكل يقول يا رب سلم يا رب سلم يوما كان شره مستطيرا المرأة الثالثة دي الملائكة تمسك أبدا يقوم لها الحبيب المصطفى إن العظائم قصها العظماء رضي يا نار الجبار إلى مكانك إليك عني يا محمد كما وكلت بك على أصحابك تمام يقول الله عز وجل يا نار اسمعي لمحمد وأطيعي كذا مكانك تحمل جاء مكان فتخرج منها اعناق تلتقط بنيها كما يلتقط الطير الحق يا صفار يا رب لكن ربنا يقول لك ايه ذهب الى امه الايه الهاويه ها وما ادراك ما هي نعم لذلك هي الام هنا ايه شوف الام اللي بتاخد العيل في حضنها بحنان تخيل واحد امه جهنم يبقى شر مستطير ولا مش مستطير؟ نخاف ولا ما نخافش؟ حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنه اصل الموضوع على بعضه كده انس العين بلاد امال شر المستطير اشرحها ازاي؟ يبقى اول الشر من عباد الله يوفون بالنفس وبعدين بيخافوا من ربنا يوم القيامه انت تيجي لواحد منحرف لا بقول لك ايه ده بيجيبوا رجلكم بس يا عم بكرر خلاص مش يعني ده ربك بيقول لك ده الرب بيقول لك اللي يقول لا لا لا ما يدخل الجنه بقول لك ايه تنبو ربنا عمارة افتات شوف كده الجرعه اي كلام ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه يعني هم بيحبوا الاكل القليل اللي عندهم لكن ايه بينفقوه في سبيل الله اذا كان قلت لك قبل كده مش لما الحل قبل ما يبوظ الاكل اللي فيها بعد سبع ايام تبتدي تطلعه للغلبان لا وانت بتطبخ وانت بتغرف لك اغرف للغلبان لما تشتري قميص لك بيضرب نفس الثمن قميص على قد الحال برضه بس تجنيه وتديه ايه؟ اه مش بعد ما اللي ماضي الجزمه الكعب بتاعها الامين صاحبه بس القرار دي طلعها وبعد الامير ما يأخذ لا ويجعلون بالله ما يكرهون لا طلع من اطاء مالك من المنبع طلع من حاجة حلوة ليه؟ عشان هي تقع في كف الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وبعد ما ياكله يمن عليه قال لا انما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أه؟ مش عايزين لا شكر ولا ابدا ابدا سبحان الله الراجل الغني ها أه؟ قاعد جنب الحبيب المصطفى جاي غلبان على قد حد قاعد جنبه راح الغني لم العباية الرسول لما قال له أخفت أن يعدو عليه غناك أم خفت أن يعديك فقرك ها أنت خفت أحسن الغنى بتاعك يروح له حتة منه ولا خفت أحسن فقره يعديك هو مش فيلسوف الغبر ده حالاتنا يقول لك يا أستاذ لا قال له نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله اسمع بقى الأعظم بقى هتقبل الرسول يقول للسيد ها تاخد نص ماله هجات لك اهي بالربا ولا تقول الاستثمار ولا ادعاء سبحان الله اتقبل؟ قال لا يا رسول الله ليه؟ قال اخاف ان يدخلني من الغرور لا دخله لان من مالكم يا مالا لانه مال بالناس عن الحق اه اوعى ترى لنفسك فقر فضل الله وحده طيب لا نطيعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال لك العبوس يبقى في الشفتين العبوس يبقى في الشفتين والقمطرير يبقى في الجبهة يعني شكله والعياذ بالله ايه؟ ها؟ يعني عاد كتير مش قوي مش عارف حاجة صعبة ده سيدنا الحبيب في ليلة النهار كل ما يسلم على ملك من الملائكة السلام عليكم رد الملك السلام ويتحلل مرحبا مرحبا بمحمد مرحبا برسول الله واحد سلم عليه ومكشر قال له مين ده جبريل ملك من الملائكة ما بيبتسمش قال له هذا ملك الموت ما ابتسم منذ ان خلق ابتسم ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا تعالى النظرة النظرة الأول اللي هو النور وبعدين نقاء السريرة ده من النظرة وبعدين الحسن والبهاء كل دي بكلمة ايه؟ نظرة نظرة وجزاهم بما صبروا ايه؟ جنة وايه وحريرة ليه لانه حرموا عليه في الدنيا قال له اوعى تلبس في الدنيا بس ايه؟ قال لي تلبس في الدنيا هنلبسك بقى ولكن الرسول جات له هدايا مناديل حرير من اليمن حرير اليمن الصحابة قعدوا يعني ما بيلبسوا لبس ايه؟ خشنوا فقعدوا يلبسوا الحرير بايديهم يا سلام نعم ايه؟ قال ما انعم هذا من النفع الحريري هذا يا رسول الله يا سيدي ما النفع هذا أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعمه والنكر من هذا الحرير. يبقى سعد منين؟ إيه؟ السلام يا بختك يا سعد اللهم يحفظ بهم يا رب. ده ده لو واحد غلبان زي حالاتنا يسمع الكلمتين دول يقول لك خلي بالك انت شوف بيقول ايه ايه ها عامل لي باحترام ده يعني لو لو ربنا يهدي الحال يهدي الحال هذا فيه متكئين فيها على الارائك متكئين يا سلام على متكئين دليل الاتكاء ده يعني حتة سيدنا عمر بلغه ان عمرو بن العاص لما فتح مصر واستفاد بالامر له بعت له جواب اسال الجار الله يرضى عليك من عبد الله يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص انا بعت فقد بلغني انك تجلس في مجلس الاماره متكئا تجلس كما امرك الله ان تجلس فتقعد متكئه وكده يعني كانت ابن مش عارف مين لا شوف خبر ابيض ها وبلغوا ان ان احد الامراء اللي معينهم في العراق كان سيدنا سعد الله يرضى عليه كان بيوقع قال رسول الله واحد العشره المبشرين بالجنه العمل ازاي؟ لبيت الاماره راح بعته محمد بن مسلمه قال له روح لسعد قبل ما تكلمه تكسر الباب الاول تكسر الباب الاول بل تدخل عليه تقول لعمر يقول لك من وضع بينه وبين الناس حجابا وضع الله بينه وبينه يوم القيامة حجابا يبقى من المحفوظين والعياذ بالله يفصل يا رب راح محمد بن ابي مسلمه داخل على طول كسر الباب الاول ده مفيش اوامر يا باشا الله ها ما انت بتدور يا غالي يقول لك انا اعمل ايه انا عبد المولى لا الحمد لله عبد المولى يعني راح كسر الباب الاول الثاني انا وحرم الله يفتح عليك وبعدين ايه الثاني مش ايه ايه انت خب حرام ال حرام العيب ما اخر حلقه بس وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يا سلام حرير اللي انت محروم منه في الدنيا تلبس حرير ايه؟ ها، سبحان الله. مش تقف في الطابور بتاع الكساس ساعات يطلعوا عليك ويدوك خيشة تلبسها في السقف. ودانية عليهم ظلالها اه اما ليه؟ ما هو الساكت كده طب ما الشجرة وال- والثمرة بعدت عنه طب ما انا عايز دي تروح نازلاله يروح واقف تروح بعد عنه احسن تطرف عينه ما انت ملك بقى شوف الملك يعمل ايه بقى الملك يعمل له ايه سواء ملك في دار ملك الملوك متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا حر ولا برد ولا عايز تروح في الصيف اسكندريه ولا في الشتاء اسوان ده بقى جو لا اله الا الله خلقه من يقول للشيء كن فيكون طيب. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة الله يبقى في الدنيا احنا ما بناكلش في معالق الايه؟ الفضة ولا ملاعق الذهب ولا اطلاق الايه؟ الذهب والفضة طب لما اكلتش في الزيت يبقى ربنا لما يكرم بقى بالجنة هي ايه؟ هياكلوك بقى في ايه؟ بقى شوف القارن بقى بينها وبتاع البلاستيك المريحه دي والادب الذي يشرب عينك في الميه لا، كله فيها كائنات حيه وبتاع انا هنا مفيش الكلام ده كله ده شوف بقى هنا قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة الله يعني ايه القوارير اللي ايه الزجاج الله امال ازاي الزجاج من فضة ال- الكوباية والأنانة اللي بتشرب فيها ها لها بياض ونقاعة الفضة ونقاء الزجاج تركيبة غريبة ما حاجة بت... ما يخاف معتمة ها يا زجاج مضيء صح ولا لا؟ شفاف يعني لا الأمانة تجرب فيها هي من فضة فيها نقاء الفضة وفيها ايه؟ فيها حلاوة الزجاج وشفافيتها قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني ايه؟ يعني الملائكة داخلين يصبوا لك في الايه؟ في الكاس اللي معاك او يديلك الكاس يديلك على قد ما انت هتشرب بالظبط لا يديلك مليانة قوي وتسيب حتة منها وتقول لك ازاي يقول انا مش عايز كفاية ولا يديك شوية صغيرين يقول لك يا ريت كمان ايه؟ كمان واحد لكن لا انت بتبقى قدروها مقدرة على قد حاجتك وانت مش بتكرم عشان عطشان لا ده انت بتكرم تلذذا وتنعما اللهم نعمنا يا رب ويسقون فيها كأسا احنا قلنا الكأس في اللغة ما- لا يقال على الكأس كأسا الا اذا كان متبعا بالخمر لما يكون مليان خمر كويس كأس لكن لو كان فاضي ما فيهوش كأس ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ها؟ الكافور بارد والزنجبيل حار كأن انت في الجنة بتشوف الشتاء والصيف بس في الاكل والشرب بس ها، سبحان الله عينا فيها تسمى سلسبيلة والسلسبيل جاي من الايه؟ من الماء الجاري السهل الميسور لا فيه حاجة حواجز ولا فيه ايه؟ ورد النيل ولا غيره مفيش الكلام ده ويطوف عليهم ولدان مخلدون ما يموتوش ابدا اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في فرق بينهم وبين الحور العين الحور العين كانهم ايه كانهن بيض مكنون دول كانهم لؤلؤ ايه منثور الفرق قال لك الخدم دول الولدان دول م- متنطرين في الجنه للخدمات سبحان الله كل ما يفضل كاس تجيلك كل ما عايز حاجه في خدمتك سبحان اما الكون ايه عشان حاجه خاصه لك فتبقى ايه مكنون حد يشوف قاصرات الصرف لا تنظر الا لزوجها فجوزها مستريح 100% ان مراته ما تتقارنش بينه وبين حد ولا تبص على حد ودي نعمه ثانيه اللهم اصلح امور زوجاتنا وازواجنا يا رب العالمين واذا رايت ثم إذا رأيت هناك إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ده بقى إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت عليهم ثياب سندس خضر عاليهم الله يستر عليك عاليهم اه فوقهم كده على اجسادهم بقى ثياب الثياب دي من ايه؟ من سندس ياه. خضر واستبرق الحرير الناعم الخفيف والحرير الايه التقيل مش الخشن في حرير خفيف قوي وفي حرير ايه سميك هذا يسموه ايه استبرق سبحان الله وحلوا أساور من فضة قال لك لو خرج بإيده كده في الدنيا بالأسوار بتاعته قال يحال الليل البهيم إلى كفح المبين سبحان الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا قلنا في الشرب ثلاث ايه درجات طائفة يشربوا لوحدهم هتشرب طائفة أعلى إن رئيسه الحبيب المصطفى قول إيه تخيل الطائفة هو الحبيب المصطفى تشرب من ايدك حي شخص في طريقة اعلى بقى الله يقول يا ملائكتي يا محمد خلوا بينهم وبيني لقد وعدتهم ان اسقيهم انا بنفسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا اخر ايه قبل ما ادخل بقى على ال- ال- رضا الله عز وجل وال- و- وكرم الله في رؤية وجه الكريم وده اعظم نعمة بقى عشان يبقى ختامه مسك يا ربنا يجعل ختامنا جميعا مسك ان شاء الله اخر الانبياء الربع الاخير ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون انا ليه بطول في ذكر بعض الايات عشان لو انت بتقرا تقرا في القران واحنا جايين ان شاء الله على شهر القران تتدبر تقف وتنسب ان الذين سبقت لهم منا الحسنى هي الايه الجنه ان شاء الله وحسن السنة. اولئك عنها عن مين عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها العربي لما كان انت لما تتعور تقول ايه اي او اخ صح ولا لا العربي لما كان يتعور يقول ايه حس حس يعني كلمة التأول العربية ها، حس حس ف- فربنا يقول لا يسمعون حسيسها دليل على ان النار والعياذ بالله لها ايه؟ اه سبحانه كانت تميزوا من الغيظ التي تدخل في بعضها والعياذ بالله حضرتك والعياذ بالله حريق من الحرائق وصوت النار وهي بتاكل في الخشب وتاكل في ال- والعياذ بالله تخيل انت بقى ده قال- قال لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا اه ده صح فكره ده صح عامل حساب وهم في مشتهت انفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون طب يا سيدي تعالى بقى روج الزك يعني من مئات الاحاديث كم ايه آه، يعني ما- المعاني التي في هذه الاحاديث في كلمات صغيره يقول اهل العلم كيف يقدر قدر دار من الجنة يعني غرسها الله بيده يعني زي احنا نقدر حاجة ربنا اللي غرسها بإيده ده مش خبير زراعة اللي غرس لا ده اللي غرس أشجار الجنة خالق السماوات والأرض وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران التربة والزعفران من ايه؟ مسك وزعفران سبحان الله وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن لأن الجنة ما هو احنا في الدنيا سقف الأرض إيه؟ السماء طب لا ربنا هو كما تبدل الأرض والأرض والسماوات خلاص فلما تبدل بقى سبحان الله العظيم اه طب ما فيش سماء طب سقف الجنة عرش الرحمن وإن سألت عن بلاطها المسك الأصفر وإن سألت عن حصبائها اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب مش تحب تشرحها وحدتها بالبلد نعم وفيها خرسانة مغشوشة لا ده طوبة فضة وطوبة جاب وسطهم زعفران ومسك ايه ده ايه الملك ده سبحان الله وإن سألت عن أشجارها فما من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من حطب وخشب طبعا. سبحان الله وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى سبحان الله إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وعن شرابهم كالتسليم والزنجبيل والكافور آنيتهم الفضة والذهب في صحراء القوارير عن سعة أبوابها مسيرة أربعين سنة أبواب الجنة ثمانية الحلق بتاع الباب اللي راجل حصان يوصل من الحلق ده للحلق ده 40 سنة وسيدنا الحبيب يقول لأمتي كفيف على أبواب الجنة زحمة زي ما إيه على المساجد كده سبحان الله وعن ظلها يسير الراكب بالجواد المضمر 100 سنة في ظل الشجرة الواحدة سبحان الله وعن سعتها سبحان الله إيه الملك أقل ملك في الدنيا من يسير في ملكه ألف سنة سبحان الله آه وعن لباسها الحرير والذهب وعن وجوه اهلها كالقمر ليلة التمام عن اعمار اهلها 33 سنة عن سماعهم اسماء الحور العين سبحان الله يقولوا ايه يقولوا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا الراضيات فلا نسخط ابدا أن الخالدات فلا نموت ابدا الراعنات او المقيمات فلا نطعن ابدا فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له يعني ما تسمعش مصر في اول ما يتسخر عليهم انت في القصور بتاعتهم تقول اهلا بحبيبنا مش اهلا يا وش لا اهلا بحبيبنا كان حلو نادى المنادي في اهل الجنه اسمع بقى اللي جاي بقى ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه ما توحدوه يقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار هو ايه أكثر من كده التاني طب يبقى ايش حصل ده كان جنة وحصل رضا وحصل أم- يعني وبعد عن النار وحصل الثالث في نعيم أكبر من كده فبينهم كذلك اصطفى لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم يقول يا أهل الجنة سلام عليكم سلام ها قولا من مين؟ الله رحيم هو ده هو ده سبحان الله يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويسجد الجميع يقول يا عبادي ارفعوا رؤوسكم هنا دار جزاء لا دار عمل خلاص خلاص سبحان الله يا عبادي لأسمعنكم صوت ما سمعتموه من قبل قل يا داوود رتب مزامير الزبور ده سيدنا داوود كان من حلاوة صوته كان يتوقف الماء عن الجوال لما كان يرتب وكان الجبال والطير تصبح وتؤوب مع داوود عليه السلام في مزاميره يا جبال أولي معه وطير فكان القرف من سيدنا داوود الطيور يبقى صوتهم ايه؟ يوم سيدنا داوود يرتب قال الناس من شدة حلاوة صوت داوود يقولوا بس مفيش أجمل من كده ما حصلش أسمعتم صوتا أجمل من هذا وعزتك وجلالك ما سمعنا وعزتي وجلالي لأسمعنكم أجمل منه قم يا حبيبي يا محمد رتل عليهم سورة طه يا خبر أبيض يا خبر أبيض تسمع بقى طه من شر طه ما أحلاها ها؟ تخيل بقى لما تسمع أنت طه ها؟ من فم الحبيب المصطفى لا لا اه ده بقى مفيش بعد كده ها ها في بقى ده في اجمل في اعظم واذا بالله عز وجل يكشف عن وجهه الكريم ويقرا عليهم سوره الرحمن فيتجلى الرب لهم يضحك اليهم يقول اين عباد الذي اطاع الذين اطاعوني بالغيب فين اللي ما كانوش شايفيني لكن كانوا بيعبدوني الله الا نراك يا رب في كل وقت وفي كل حين في كل حركه في كل سكنه في الطفل الرضيع وفي الانسان الكبير وفي كبير السن وفي النبات وفي الحشره وفي جران الماء وفي قوه الجبال وقوه الرياح وفي السماوات وما فيها وفي الاجرام وفي الارض وفي اليابسه وفي الماء وفي المحيطات وفي عالم البحار وفي الجو العالي وفي الاكسجين وفي النيتروجين كل ده كل شيء فيه آية تدل على أنه الواحد أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيقولون مجتمعين على كلمة واحدة يا رب قد رضينا فارض عنا يقول يا عبادي إني رضيت عنكم فهل رضيتم عني يا أخي ده يا كرم الله يا كرم الله يا أهل الجنة لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك الكريم ننظر إليك آه، آه، سبحان الله فيكشف الله لهم الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولكن عند ربنا ما قضاش ما حصلش الايه؟ لا سبحان الله ولا يبقى في المجلس أحد ده نص الحديث الا وحاضره الله محاضره يعني البعض كل واحد يرى بقى ويكلمنا انا بس فيذكر العبد ببعض غدراته في الدنيا يقول له فاكر يوم كذا عملت كذا وكذا وفاكر يوم كذا غلطت كذا وكذا فالعبد يشكر والله ده- ده ده- ده مجلس تقريب ولا ايه يا فلان اتذكر يوم فعلت كذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا يقول يا رب الم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عندئذ يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء هم عبادي وجيراني وأهلي وودي أطعموهم اكسوهم اسقوهم طيبوهم في السحاب هو تروح ممطر عليه ريح البشر ترجع لأهل بيتك بلحور العين تلاقي سبحان الله يقولوا لك ايه لقد جئت إلينا بوجه أجمل من الوجه الذي تركتنا به تقول وكيف لا لا يكون ذلك وقد جالسنا ربنا المليك سبحانه ازاي احنا سبحان الله العظيم عندئذ يقول يا عبادي قد أسبغت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وكنا على القوم الكافرين اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اعف لنا فيما اعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك او لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ربنا وتعاليت الحمد على ما اعطيت وعلى ما أوليت أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك أشكرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب اليك بلسانك توكل عليك ونحن الضعفاء اليك قوي ونحن الفقراء اليك قوي ونحن الضعفاء اليك قوي ونحن الفقراء اليك قوي ونحن الضعفاء اليك قوي ونحن الفقراء اليك ما فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام أفتحنا عن النار وما قرب إليها من قول العمل أفتحنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أرض الكوثر شربة النار وهو بعدها أبدا أفتحنا من نظر إلى وجهك الكريم أفتحنا من نظر إلى وجهك الكريم أفتحنا من نظر إلى وجهك الكريم كان بالنظر الى ربك الكريم كان بالنظر الى ربك الكريم كان بالنظر الى ربك الكريم إلا نظر النظر الى ربك الكريم أعراه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا بفضل الله عز وجل وحده تنتهي حلقات الدار الاخره ان شاء الله ويبقى لكم في عنقي وفي رقبتي حلقتان القادمتين ان شاء الله نوجد لكم كل ودي مهمه جدا جدا مهمه جدا نوجد لكم كل الحلقات ال 33 في الحلقتين القادمتين كنت لا ارجو بعد هذا الدرس الطيب ان اذكر بعض المشاكل الصغيره عشان احنا داخلين على رمضان آه، المشكله الاولى ارجو من الاخوات الفضيات بلاش فتاوى وبلاش كلام وكثره الفتاوى في المسجد. المسجد ليه امام ولا داعي لكثره الفتاوى. بقول كلام للاخوات لازم يسمعوا هذا الكلام، فلم يؤموا هذا المسجد لا داعي لكثره الفتاوى، الرجاله لا يقعدوا يسكتوا وفي داعي للفتاوى الكثيره. النقطه الثانيه أعلمني كثيرا أن بعض الإخوة اللي ما يعرفوناش شكلا بيجوا أحيانا يحجزوا عشان يعقدوا القرار، أتاري في نص في المسجد بيحصل للأسف الشديد بيقولوا لهم إن الشيخ عمر موجود وفي واحد ما أعرفش بيتقمص شخصيتي وما أعرفش إيه اللي بيحصل بالظبط، طبعا الأسماء كلها عندي وكان كنت أود أن يوضع القانون على المسجد في للأسف الشديد في هذه الورطة الكبيرة وأرجو لهم الهداية ولنا التوفيق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والإسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الذكر وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في عباده وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأم سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتكريمه بدعوة بوجه غيره ليقول له الملك بإذن الله ويكرمه